بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنحاول فيه إن احنا نتكلم عن نرتقي في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى اتكلمنا في المجلس الماضي في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم فاتكلمنا عن مسألة إن الإنسان أثناء السير في الحياة وانشغاله بالدنيا وتوالي النعم عليه ممكن يخليه يغتر في علاقته بالله توالي النعم عليه ممكن يخليه يغتر في علاقته بالله لأن هو كان متعود أنه لما بيذنب بيحصل إشكالية في النعم فبالتالي كان بيفوق فدي معاملة المفروض أن الإنسان ياخد باله منها لما ربنا سبحانه وتعالى كان بيعامله بطريقة والمعاملة دي تتغير المؤمن لازم يكون في بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى في المعاملة حساسية يعني يشعر كان الشيخ النابلسي له مثل جميل بيقول قلب المؤمن في استشعاره للعلاقة ديت أشد حساسية من ميزان الذهب يعني كان بيقول إن الراجل لما بيجي يوزن الذهب بيحط الذهب وبعدين بيقفل بتاع الإزاز رف الإزاز عشان الهوا بس أو أي حاجة ما تغيرش الوزن فبيقول إن قلب المؤمن المفروض يكون أشد حساسية في علاقته بالله سبحانه وتعالى من هذا الميزان فاحنا النهاردة عايزين نتكلم عن مستوى عالي في العلاقة بالله سبحانه وتعالى حتى لو احنا موصلنالوش او ما عشناش العلاقة دي او المعاملة دي لكن احنا محتاجين نسمع دايما عن المقامات العالية وده كان من اسلوب القرآن انه حتى لو الانسان كان مذنب حتى لو الانسان كان عاصي القرآن كان بيفتح له افاق الانطلاق في الطاعة مش يقول بما ان انا مذنب لا نتكلم على اقل حاجة لا القرآن كان ممكن يجي مثلا في سورة الفرقان في الآخر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون فتجد الآيات عالية جدا يمشون على الأرض هون وإذا خطبهم المجرمون قالوا سلاما وبعدين مش بيصلوا قيام يبيتون لربهم سجدا وقياما وبرضه بالرغم من إن هو بيصلي قيام خايف من النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يلحق مع هؤلاء في النص كده إن في ناس ممكن تشرك وتقتل وتزني وتتوب وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبدل سيتم حسنات ويلحقوا بهؤلاء فكان مشهد عجيب ان في وسط الايات اللي بتتكلم عن علو الهمة في الطاعة يلحق بيهم هؤلاء اللي ممكن يكون واحد وقع في شرك وقتل وزنا لكن يتوب الله سبحانه وتعالى ويلحق بهؤلاء ايضا المثل ده موجود في سورة الزمر في اخر سورة الزمر سورة الزمر طوال السورة معاني عالية جدا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما فطوال السورة في تقابل بين زمرتين زمرة أهل الحق لكن علو الهمة في الحق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتصديق الذي جاء بصدق وصدق به وقيل إن هو يعني أفعاله تصدق أقواله ويجي في الآخر يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لأن ممكن يلحق بها الزمرة ديت اللي بتقوم الليل طوال الليل اللي وقعوا في الذنوب والمعاصي ممكن يلحقوا بها هؤلاء فالقرآن دايما كان بيفتح باب الانطلاق وآفاق الطاعة فالنهاردة معانا حديث محتاجين نقف معاه حتى بس لو قرأناه ونتخيل المشهد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده مروي عن أكتر من صحابي لكن أشهر صحابي روي عنه في البخاري ومسلم ومسند أحمد المغيرة بن شعبة والمغيرة بن شعبة أسلم متأخرا يعني الحديث ده متأخر يعني مش في مكة مثلا أو في أول المدينة الحديث ان المغيرة بن شعبة وجد ان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ده ايضا مروي عن عائشة رضي الله عنها ومروي عن سيدنا بلال لكن بترتيب الاسانيد الاصح كده المغيرة موجود اكتر وبعد كده حديث المغيرة وبعدين سيدنا عائشة وبعدين سيدنا بلال فواضح انه مروي عن اكتر من صحابي انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة معينة وكأن السؤال ده كان متبادر عندهم لما بيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة دي المشهد ايه ان هم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم الليل طويلا حتى تفطرت قدمه في رواية ان هي القدم بتورم في رواية تتفطر اي تتشقق في رواية ان هي تنتفخ الشاهد ان هي واضح ان القدم من طول القيام مرت بتغيرات يعني احنا اخرنا في قيام الليل ألم مش ما بيعملش اثر ظاهر على القدم يعني اخر مهما صلينا قيام اخرنا ايه اللي بيحصل في رجلنا بتوجع رجلك بتوجعك لكن ما بيظهرش اثر خارجي على رجلك يعني اللي يشوفك من بره يبص على رجلك ما يشوفش اثر لكن هما بصوا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا ايه اثر تشقق تفطر إيه، تخيل يعني واحد يقف لغاية لما رجليه تورم فحسوا هنا إيه، كبشر صحابة بشر فوقع في قلوبهم اللي بقى ممكن يقع في قلوبنا تخيل تخيل لو انت اتقال لك انت من العشرة المبشرين بالجنة تخيل تخيل كده لو الواحد اتقال له انت من العشرة المبشرين بالجنة هل همتنا هتعلى ولا همتنا هتقل في الطاعة بس خلينا نبقى صادقين مع نفسنا ايه اللي هيحصل انا ظني انا بتكلم عن نفسي هتقل هتقل بدليل انا بقول لنفسي طب ما جايز انت بتقول كده خلاص عشان ايه عشان الدرس يكمل ما انت لو قلت هتزيد انت كده بوظت ال- لا انت بتقول هتقل عشان يكمل بقول لنفسي ايه طب انت لما عرفت انت او كتير من الاخوه لما بتعرف ان صلاه الجماعه في المسجد فيها خلاف وان بعد ما كنت شايف ان هي فرض عرفت ان في ناس قالت ان هي و- مستحب حرصت عليها اكتر ولا بدات تكسل بدات تكسل حاجات انت لما بتعرف ان هي فيها خلاف او فيها او بدات ما تتفرض هي نفل بدأت تتكسر يبقى أنت مش بترتقي يعني بدل ما تقول لا ده نفلي يعني ربنا سبحانه وتعالى طالع عليا يجدني بيبقى أجاهد عشان أصلي الجماعة في المسجد حتى لو هي نفل فبالتالي هجتهد أكتر عشان أرضي ربنا أكتر لا إحنا بن- إحنا بنميل للأقل مش بنميل للأعلى للأسف فلما يت- تخيل ما أنت يقال لك أنت من 10 وعشرين بالجنة الواحد فعلا لما بيتخيل المشهد ده فوقع في قلبي نفس السؤال اللي, اللي وقع في قلب الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا مغيرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهنقول دلوقتي الحديث والسؤال انتوا كلكم عارفينه يعني بس انا بتخيل لما يتقال لي 10 و20 من الجنه او لما كنت هسال سؤال او هم طب وبتعملوا ايه بقى؟ يعني انت انت خلاص من يعني بتعبد ليه او يعني بتعمل منتظر ايه يعني؟ فالصحابي وقع في نفسه نفس السؤال النبي صلى الله عليه وسلم مش بس بيعبد النبي صلى الله عليه وسلم مش بس بيجتهد في العباده وده موجود في ابواب في- احيانا في كتب السنن بيجتهد في العباده مش بس بيجتهد في العباده ده بيقف حتى بتتورم القدم فبيتعجب فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وروايات كتير يا رسول الله قد غفر رواية آه، مسند أحمد وزي ما قلنا الحديث في البخاري ومسلم ومسند أحمد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه فقيل له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك يعني احنا بنعمل كده عشان ذنوبنا تغفر فلما يتقال لي أن صحيفتك بيضاء وخلاص صافية لو انا رجعت من عمره او حج ايام ما كان في عمره يعني لو رجعت اه وقالوا لي انت العمره والحج ترجع منها كيوم ولدتك امك وغفرت كل الذنوب خلاص هتحس بايه ده احنا مش من غير ما نعرف ان اتغفر لنا ذنوبنا احنا بعد رمضان بيصيبنا تلقائيا حاله من الاسترخاء نفسك بتقول لك ايه ايه يا عم في ايه يا عم ايه الدنيا مش كده يعني الدين مين اللي قال الدين مش كده بالراحه ادي لنفسك ست شهور اجازه مش الصحابه كانوا ست شهور يدعوا بقبول رمضان وست شهور ما بلغ رمضان او ست شهور الدعاء دي دعاء بس من غير شغل فانت بتميل الى حاله من الاسترخاء بعد الاجتهاد تخيل لما تعرف انك من 10 وعشرين من الجنه فالصحابه وقع في قلبهم نفس السؤال يا رسول الله مشهد فعلا يعني عايزك تعيش المشهد رجليه ورمه من القيام والقيام هنا ايه على خلاف هل هو فرض في حق النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ ولا لكن حتى لو فرض فمش كل ده قي... مش كل ده الفرض في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان المسألة دي فيها خلاف هل كان قيام الليل فرض في حق النبي صلى الله عليه وسلم نافلة لنا أم غير ذلك يعني أم نافلة على الجميع لكن شاهد إن مش اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم من طول القيام يعني في حديث أفضل الصلاة عند الله طول القنوت طول القنوت يعني طول الوقوف إن كان في خلاف هل الأفضل لو أنا أصلي طول الليل آه، أكتر من ركوع وسجود ولا أصلي صلوات طويلة عامة صلي انت طول الليل اي حاجة بس احنا نصلي طول الليل يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى تورمات قدامه فالصحابي مربوط عنده ان انا بصلي عشان ذنوبي تتغفر فطالما ذنوبي اتغفرت اصلي ليه؟ فسأل السؤال بصورة منطقية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي وتفعل ذلك وتغفر لك ما تقدم من ذنبك فالنبي صلى الله عليه وسلم رد رد يعني انت عارف انت كان ممكن ترد تقول ايه؟ الواحد لو بيحسبها بصورة هندسية بس الإنسان لا يأمن من مكر الله طب ما جايز الإنسان ماشي ربنا سبحانه وتعالى آه، غفر لكن ممكن الإنسان يقع في ذنوب في المستقبل آه، لكن لا تدري نفس ماذا تكسب غدا آه، يعني ممكن تجاوبها إجابات بحيث تفضل مخوف نفسك عشان تكمل وده مش غلط وده مش غلط احنا مش عايزين نقول ان في ناس زي ايه تقسيمات الصوفية لا نعبد ربنا بالحب بس لكن هنا في مقام عالي في العلاقة بالله النبي صلى الله عليه وسلم هيقول هيقول لنا هنا ايه الدافع خد بالك عشان احنا دلوقتي بتكلم عن نفسي يعني القع- القعدات اللي احنا بنقعدها مع بعض دي بيبقى هدفها اولا ان انا حاسس باشكاليات في التزامي واشكاليات في ايماني وزي ما قيل عن شيخ الاسلام ان هو او كان هو بيقول عن نفسه انه كان ظل فترات لسنوات طويله يجدد اسلامه فكره انك محتاج تجديد الايمان انت كل يوم في ال- في الصلاه تقول اهدنا الصراط المستقيم انت عايز تصل الى كمال الهدايه مش بدايه الهدايه فقط عايز تستمر فالغرض من المجالس دي ان احنا ايماننا يعلى ونرجع ننشئ الدوافع القويه اللي كانت بتخلي عندنا عزيمه للبذل والتضحيه والايمان والعباده النبي صلى الله عليه وسلم هيذكر هنا اجابه سؤال ايه الدافع اللي كان في قلبه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدافع جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي حتى تورمات قدمه يعني ايه الحاجه لو احنا عايزين نستفيد احنا بقى ايه الحاجه اللي تضغط على قلبك وتقومك من على السرير عشان تصلي قيام حتى لو انت تعبان ايه الحاجه اللي انت لما تستشعرها ايه المعاني اللي استشعرها اللي تضغط عليا وتقومني عشان احافظ على صلاه الفجر او تخليني اصلي القيام او تخليني اشتغل في الدعوه او تخليني اطلب العلم ايه الحاجه اللي تخليني قاعد خمس ست ساعات قاعد اقرا او قاعد احفظ قران ايه المعنى اللي انا محتاج استشعره عشان ادي لنفسي دافع عشان اكمل ممكن في دوافع كتير احنا بنس- بنجيبها من القران والسنه منها النار خوف من النار اصرف عنا عذاب جهنم وده مطلوب وهتفضل تستصحب المعنى ده وربنا قاله مع عباد الرحمن اللي بيصلوا طول ليل القيام منها الفردوس طلب الفردوس اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس وهنا المؤمن عنده توازن انه يخاف من النار ولما بيسال بيسال الفردوس كل دي دوافع لازم تستقر جواك من الدوافع الغريبة اللي كانت غريبة ع- علينا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إجابة عجيبة جدا أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا بعض أهل العلم قال الأفلا دي معناها إن الألف دي ألف استفهام بعدها كلام محذوف أي أأترك التهجد ولا أكون عبدا شكورا يعني لو أنا تركت التهجد هبقى كده مش عبد شكور أفلا أي أترك التهجد فبالتالي لا أكون أنا عبدا شكورا يعني النبي صلى الله عليه وسلم الدافع اللي خلاه يقوم حتى تتورم القدم إيه هو؟ إنه عايز يكون عبدا شكورا يبقى أنا عشان أنشئ جوايا دافع من الدوافع اللي تخليني أكمل استشعار النعم استشعار النعم المؤمن العبد الصالح يعني عايز اقول كلمه عارف ان انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمرده ال- ال- اللي اصله كريم لما انت بتكرمه بي- بيحفظ النعمه فالمؤمن الكريم يحفظ نعم الله سبحانه وتعالى فجاي نايم بالليل ما صلاش قيام و- ومش قادر يقوم يصلي قيام ايه المعاني اللي تقومني من على السرير ايه المعاني اللي زي ما قلت لكم تخليني قاعد ظهري هيتقطم بس انا قاعد بحفظ قران قاعد بطلب العلم قاعد بشتغل في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ايه الم... من المعاني دي شكر النعمه ده بعض العلماء هنا قال ان رد النبي صلى الله عليه وسلم معناه ومغفره الذنوب نعمه تستحق الشكر يعني بيقولوا له ايه انت بت... انت غفر لك بتصلي ليه قال لهم ما دي في حد ذاتها اصلا لوحدها نعمه نعم ربنا نرجع نتكلم عن نفسنا بقى انا عايز نستشعر جوانا نعم ربنا تبقى كسراك مكسور بين ايدين ربنا اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك انك خايف النعم تسلم منك اللي خايف النعم تسلم منه ده حاسس بيها اصلا يعني استشعر كده وأنت داخل تنام كم من النعم اللي انت فيه كفايه بس اصلا لما تيجي تجمع كده اذكار النوم يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم تقرا كده اذكار النوم بيستشعر نعم كتير ج- جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل ما ينام فكم من لا كافي له ولا ماء ولا مؤوي يعني مفيش يعني انت نايم في بيتك في غيرك مش نايم في بيته نعمه انت ممكن ممكن تفكر مثلا في النعم الكبير لا فكر في تفاصيل النعم عشان تقوم تصلي للاسف الواحد مقصر جدا برضه في صلاه الضحى صلاه الضحى شكر لنعم جسمك للمفاصل شكر النعم فانت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم نعمة النبوة نعمة الدعوة نعمة الهداية نعمة القرآن نعمة المغفرة دي تخليني أشتغل أكتر في العبادة فأنت المفروض لما تبص على نفسك وتجد ان انت ربنا من عليك بالتزام او من عليك بطاعه او ارتقيت بقالك سنين في الطاعه بدل ما تكسل ع- زي ما احنا بنعمل كل ما بنتقدم بتتقدم بينا سنون الالتزام بنقل في الطاعه اصل انا قديم انا عملت الكلام ده قبل كده ده انت المفروض تزداد شكرا ان انت لسه على الطريق واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ في ناس انسلخت وناس احسن منك واقوى منك واذكى واعلم واعبد وانسلخت كونك على الطريق نعمة تستحق الشكر والخوف ان هي تسلب خوف ان النعمة تسلب يدفعك دفعا انك تبقى مكسور وتقوم تصلي تتحرك يعني يا جماعة في شعور كده بيحسوا زي ما قلنا كده اصحاب الاصول كده اللي عندهم اصول بيحسوه تجاه لما حد كان دايما الشيخ يعقوب يقول لك ايه عارف احساس لما تقول للواحد انا عاجز عن الشكر انا عايزك تحسها بجد مع ربنا مش عايزك تقولها تحسها بجد احساس يا رب انا عاجز عن الشكر فعلا حقيقه انا مش عارف اشكر على ايه ولا ايه اصلا يعني لو انا فكرت كده اشكر نعم ربنا عليا وان تعدوا بس مجرد العدد نعمه الله لا تحصوها اشكر نعم ربنا على ايه ولا ايه ففعلا من انواع الغفله العظيمه للاسف من انواع الغفله يعني الحاجه الصعبه جدا الغفله عن النعم انك انت تنشغل بالنعمه عن المنعم انك تنشغل بانك تمسك الحاجه وتنسى مين اللي جابها لك انا اسف يعني في التشبيه يعني الانعام لما بتحط لها الاكل ما بتنشغلش مين اللي جاب لها الاكل بتاكل لذلك ربنا قال فلينظر الانسان الى طعامه أن صببنا الماء صب فكر بلاش الانسان يهجم لا بسم الله الحمد لله ده طعامنا أبي رزقني من غير حول مني لا قوة يتفكر أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا ففي شعور لو سيطر عليك وضغط على قلبك إحساس يا رب أنا غرقان في النعم ه- هصلي صلاتك هتستشعر إن هي نعمة هتعوز تشكرها هتفضل في دايرة من الشكر وتحس إنك بترتقي في علاقتك بالله لغاية لما هتفهم أو نقرب نفهم الجملة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم يعني النهاردة بس أنا الحديث وقفني أنا حسيت إن أنا مش حاسس بالمعنى أيوة يعني إيه برضه قفل يعني أنا عم قعدت أقرأ في الشروح في معنى عايز نحاول نلمسه يعني في معنى كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الجملة دي أنا اللي دفعني دفعا دي حاجة غصب عني في معنى جواه قومه صلى الله عليه وسلم وجعله يقوم حتى المعنى ده تغلب على الألم البدني يعني أنت أحيانا بيبقى جواك مشاعر تتغلب على الألم البدني يعني زمان لما كنا في الجامعة كان في أحيانا إيه ولد ولاد واقفين مع بنات يعني فكان في ولد بيقف مع بنت كنا نيجي الساعة مثلا 8 9 الصبح نلاقيهم واقفين لغاية العصر واقفين نفس كان في مكان كده في الجامعة عمود كده بإيه معلمين ال- بتاع العمود بال- بالناس دي فتخيل بيقفوا كل يوم من 8 الصبح او 9 الصبح لغايه 4 العصر ما بيتعبوش يعني الناس دي ما بتتعبش فانت احيانا بتحس بنوع من السعاده تنسيك الالم وده بيحصل انك انت مثلا بتلعب كوره تلاقيك انت طول اللعب مش حاسس بالالم بعد ما بتخلص تبدا تتالم انفعالات هرمونات معينه بتتفرز انفعالاتك حتى انت لما تدخل مثلا خناقه معينه تلاقيك بعد يعني بعد ما بيخلص الازمه انت تلاقيك بتبدا تشعر بالالم فانت بتعيش حاله من الايمان تنسيك الالم ده لذلك دايما تجد في قيام الليل في التهجد في رمضان في التراويح تجد ان في تناسب عكسي بين الخشوع وبين وجع رجلك كل ما بتخشع كل ما وجع رجلك بيقل هو الوجع موجود بس انت ما بتركزش معاه انت بتركز في حاجه اكبر يعني ربنا يعافينا يا رب جميعا حد ابنه مثلا تعب او حصل مصيبه او كده هو ما بيفكرش في الحاجات الصغيره ما بيفكرش انه ما نامش كانوا بيقولوا مش فاكر كنت قراتها فين يقول لك تخيل لو انت روحت البيت مش فاكر قراتها فين لو انت روحت البيت وقالوا لك إيه، ابن فلان اتخطف فلو انت ميت ولا- وتعبان و ممكن ايه بجد لا حول ولا قوه الا بالله بس انا مش قادر لكن لا قدر الله لك ابنك حصل له حاجه اول ما تسمع الجمله دي بيتولد جواك طاقه تخليك تبدا تتحرك تاني في كلام في القران انت بتسمعه بيولد جواك طاقه انك تقف وتكمل صلاه بعد ما كنت تعبان وعايز تنام احد المعاني الجميله في قول الله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافله لك قال الهجود في اللغة بيحمل معنيين أحيانا إما النوم أو اليقظة وإن كان يعني بعضهم قال هو النوم ف- فقالوا من معاني فتهجد به لو الهاء بتاعت به دي بتعود على القرآن فقالوا اصرف عنك الهجود بالقرآن اصرف عنك النوم بالقرآن ممكن وده بيحصل واقع في ناس تقوم تصلي قاعد يتاوب ومش قادر قبل ما يقوم يقوم يصلي قيام يفوق في العكس واحد يبقى فايق كويس جدا يقوم يصلي قيام ينام فحسب المعاني اللي بتستقر فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى استحضار المعنى ده جعل النبي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قلبه عارف يعني ايه تفضل واقف رجليك بتوجعك وبعد كده رجليك تبدا يحصل فيها تغيرات وبعد كده تورم وبعد كده تتشقق وانت واقف يعني شوف ثبات النبي صلى الله عليه وسلم انا بقولش ان احنا نعمل كده هو يا ريت نعمل كده بس احنا مش هنقدر نعمل كده لكن انا بقول لازم نشاهد هذه المقامات لازم نقترب من هذا النور لازم نحاول نزرع في قلوبنا هذه المعاني معاني نعم الله المعنى اللي يضغط عليك يخليك تستشعر ان كل آية وحديث بتفهمها نعمة انك قعدت بتبص للحياة بمنظور مختلف تماما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العبودية قبل الشكر حتى أفل أكون عبدا شكورا وذكر وصف العبودية الناس بتفرح بالمال الناس تفرح بالدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا أنا بقولش إنك طبعا تشكر ربنا نعمة الدنيا لأن دي نعم تستحق الشكر لكن عايز أقول لك إن أنت مجرد إنك بتقف في الصلاة أو بتصوم أو بتفكر أصلا في الدين أو قاعد بتسمع درس دين أو بتمسك المصحف أو نفسك تتعلم دي نعمة عظيمة جدا يعني اللي زعلان ان هو بدأ في طاعات بقت تقيلة عليه والفجر والقيام والصيام وطلب العلم والدعوة وشايف غيره عايش الحياة الدنيا مفتوحة على بعضها مش في دماغه أي حاجة وبعدين أحيانا بينتابوا طب وأنا ليه مقري في نفسي ده أنت في نعيم انت ده أنت أنت مش متخيل مدى نعيم الحياة دي هتنقضي وهتكتشف النعيم اللي أنت فيه أنت أنت عايز تكفر بهذه النعمة فالنبي صلى الله عليه وسلم بالرغم مما كان فيه من أذى وبلاء ويدخل عليه عمر الخطاب ويجد الحصير أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم في جنبه الشريف أثر فيه فبكى عمر مشهد مبكي فعلا دي من علامات النبوة صلى الله عليه وسلم الردود تدل ان هو كان صلى الله عليه وسلم يعني ايه عايش هذه الاحوال يعني لما يدخل يقول له رجليك ورمه وتصلي اجابه فوريه لانه معنى حاضر في القلب ده مش معنى محتاج تحضير مش معنى مستني حد بيتكلم عن علينا احنا مش معنى مستني حد يغششهولي ده معنى مستقر في القلب زي ما رد على سيدنا عمر أو ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة إجابات حاضرة لأنها عقائد العقائد دي يعني معقودة على القلب أنا مش محتاج أذاكرها مش محتاج حد يفكرني بيها كانت إجابة السؤال ده إيه هو لما حد يقول لي كده لا أنا عايش المعنى ده مش محتاج مش محتاج أرجع أذاكره ولا أعمل عليه سيرش وأطلعه من ال... ده. لا ده معنى مستقر لأن الدافع اللي قومني وحد قال لي أنت قمت انت قمت ليه تعمل كده وت- وبتتعب نفسك ليه هو إجابة ب- بتنساب على لسان مباشرته النبي صلى الله عليه وسلم ينام مع زوجته عائشة وبيحبها رضي الله عنها حتى تقول حتى لما سئلت ما أغرب ما شا- ما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم قد حتى مس يعني بدني بدنه فق- فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبك وإني أحب ما تحب فقام صلى الله عليه وسلم صلى طويلا دي أحد أيضا الروايات اللي ذكرت كان فيها كلام فقام صلى طويلا وبكى قرأ ب... لما في أوائل نزل أواخر آيات آل عمران وبكى وقائم وبكى وراكع وبكى وساجد ودخل عليه سيدنا بلال في هذه الحالة فتعجب فسأله فقال أيضا أفلا أكون عبدا شكورا يعني استقرار المعنى خ- جعله يقوم ويترك زوجته ويقوم ويبكي طويلا يعني يعني المعنى انا ممكن لان الواحد للاسف معشوش صح مش عارف يوصله صح انت لما تحس ان حد بيحبك قوي وعمال ينعم عليك انت ممكن تعيط حاسس انك ما تستاهلش لذلك لما سيدنا ابي إيه، ابي بن كعب لما سمع قال يا رسول الله او سماني لك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابي ان الله عز وجل امرني ان اقرا عليك سوره البينه فقال يا رسول أو سماني لك فبكى أنا يعني إحساس بيضغط عليك يخليك تعيط أنا معقول أنا أنا ربنا سماني أثر قرأته أيضا عجيب جدا سيدنا عمر كان كل ما يشوف حد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حد يموت وهيروح يصلوا عليه كان يستنى يشوف سيدنا حذيفة يعمل ايه لأن حذيفة كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه ايه أسماء المنافقين فكان سيدنا عمر عارف ان سيدنا حذيفة عارف أسماء المنافقين فكان اللي ما يصليش عليه سيدنا حذيفة ما يصليش عليه سيدنا عمر عارف ان هو ايه منافقين بس من غير ما يعمل فتنة سيدنا عمر كان كثيرا ما يذهب لحذيفة ويسأله أو سماني لك رسول الله مش في المبشرين بالجنة بس أو سماني لك في الايه في المنافقين قرأت أثر عجيب كان حتى أول مرة أقرأه كان ذكره الشيخ حبنكة في كتاب ظاهرة النفاق مش لا أذكر السند يعني فبيقول فلما سأله أو سماني لك فلما أكثر عليه قال حذيفة لا مش عايز أجاوب على لا خلاص أنت اسمك مش موجود فبكى عمر مش قال له اه ما انا كنت بطمن يعني انا اه انا بطمن بس انا كده كده ناجح انا قلت بس اما اشوف يعني جايب ايه انت عارف يعني ايه يبكي يعني فعلا كان متوتر وكان متوقع ان ممكن يبقى اسمه فيهم يعني فعلا الصحابه دول كانوا عايشين معاني انت لو حد قال لك الانسان المفروض يخشى نفسه من النفاق ايه يا عم التشدد ده نفاق ايه احنا ده انا ملتحي ملتحي فانت انت متخيل ان سيدنا عمر بكى انت ممكن تع... هو بكى ليه الامر ده كان ضاغط عليه وبكى لهذه النعمة أنا مش من المنافقين بشرى بشرى دي زودت العمل يعني في واحد ممكن يرى رؤية يشوف النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم عنده اجتهاد أكتر أنا أنا أشوف النبي صلى الله عليه وسلم أنا ربنا يستغفر أنا أنا معقول ممكن ربنا يستغفرني في الدعوة وأتكلم عنه أنا ربنا يستغفرني أنا أقرأ كلامه وأعلمه للناس يعني المعاني دي تضغطك تخليك انا اصلا ما استاهلش مش تخلي انسان يطغى المعاني دي يا جماعه المفروض تزقنا لقدام المعاني دي المفروض تخلي رجلينا تورم في الصلاه وفي العباده وفي الدعوه الى الله سبحانه وتعالى مش تخلينا ان احنا نتخاذل فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال افلا اكون عبدا ما قالش شاكرا كمان قال شكورا صيغه مبالغه الارض الشكور اللي تحط لها بذور وشويه ميه تطلع خير كتير الدبة الشكور اللي بشوية علف صغيرين تطلع خير كتير الإنسان الشكور اللي بنعم بسيطة عليه يطلع خير كتير فما بالك والنعم عظيمة يبقى شكور ده انت المفروض نجتهد في الشكر يعني أصلا من معاني الشكر إن الإنسان بيعطي كثيرا لذلك قالوا قيل إن من عكسها كنود الحسن البصري قال كنود يعد المصائب وينسى النعم في حياته خمسة مليون نعمة وثلاث ابتلاءات طول ما هو قاعد بيتكلم في ثلاث ابتلاءات كل ما حد يكلمه ما بيتكلمش في ثلاث ابتلاءات او خمس ابتلاءات وحياته 50 مليون نعمه لا تعد بس افترض 50 مليون نعمه ما بيتكلمش في حياته ابدا غير عن الابتلاءات يعد المصائب عايزين ننشئ جوانا الدافع ده استحضر نعم ربنا علينا عايزين النعم في واحد للاسف تكلمه مش فاكر قلت الكلام ده المره اللي فاتت ولا لا واحد تكلمه عن رحمة ربنا يقوم يكسل في الطاعة في مرة بكلم حد عن رحمة ربنا إيه لا لا لا لا ما تكلمنيش الكلام ده بيخليني ايه اهبط ما اشتغلش في الطاعة لا حول ولا قوة الا بالله ازاي شيء كان يعني كان صدمة يعني ايه يعني الكلام على كلام رحمة ربنا يزوقك لقدام تقبل على الله عز وجل بحب يعني انا لما اقول لك ابوك رحيم وبيحبك تقوم تتجرأ عليه ازاي ده المفروض يدفعك للأمان فلما ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك وأعطاك ومن عليك وتفضل عليك بفضله ومنه وطوله وكرمه وإحسانه ولطفه وبره سبحانه وتعالى إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى فمعرفة صفات الجمال والجلال لله سبحانه وتعالى تدفعنا للبذل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة بسيطة واضحة ذكر دافع هذا الدافع لو حرصنا إن إحنا ننميه في القلب الدافع ده هيخلينا نعمل مهام صعبة في الدين زي ما يخوفنا النار بيخلينا نعمل مهام صعبة زي طلب الفردوس الأعلى بيخلينا نعمل مهام صعبة في الدين ويخلينا نجترئ على إن إحنا عايزين نجاهد عايزين الشهادة في سبيل الله معاني العبادات العظيمة بتكون عايزة معاني عظيمة عشان تدفعك إليها فأيضا أفلا أكون عبدا شكور خلي ده شعار أما تكسل ما تكسل عن طاعة أو تحس إنها صعبة بص النعم ربنا كده عليك وإيه ده لا حول ولا قوة أنا أعمل مع ربنا كده وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني ربنا عاملني بالإحسان أنا المفروض أتعامل بالإحسان ما أقعدش أسأل هو ده آه، فرض ولا نفل أنا ربنا عاملني بالإحسان وأنا أتعامل بالقطارة كده لا لا لا أفلا أكون عبدا شكور وأتحرك طبعا الكلام ليه يعني الواحد بيكتشف إن فعلا مع تقدم الزمن الإنسان إيمانه بيخفت بدل ما عبادتنا بتزيد وزي ما قلت لكم الحديث ده آه، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة آه، متأخرا الح- الأحاديث دي كانت في المدينة يعني أقل حاجة عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان معدي أقل حاجة كان معدي 54 55 سنة أنت متخيل؟ وإحنا عندنا كام سنة ومكسلين فإذا آه، دافع محتاجين نجمع كده من القرآن والسنة الدوافع اللي تخلينا دايما ننطلق للأمام عشان نخرج من حالة اللي بنمر بيها أغلبنا حالة يأس وإحباط وعدم يعني حب للبذل وعدم ثقة في الطريق لا عايزين يبقى عندنا المعاني البذل تبقى أقوى ونستحضر قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يبقى الشعار بتاع النهارده بإذن الله سبحانه وتعالى اللي عايزين نحطه دايما في ذهننا نكتبه ونعلقه قدامنا أفلا أكون عبدا شكورا أسأل الله جل أن يستعملنا جميعا لنصر في دينه أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا